السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد طيب الله أوقاتكم وشرح الله صدوركم ويسر الله أموركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأسأل الله أن يمن علي وعليكم في هذا الصباح وكل صباح بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيبا مباركا طيب الله قلوبكم وأسعد أرواحكم وجعلكم ممن جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه نورا وفي سمعه نورا وفي بصره نورا ما زال حديثنا حول آيات سورة النور وهذا هو المجلس الأخير مع التعليق على آيات هذه السورة ربما يتبقى بعض المجالس ربما تكون خمس مجالس تتكلم عن الصورة من وجه آخر لكن ربما أدخر هذا لوقت إن شاء الله لاحق يقول الله سبحانه وتعالى في أدب المؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم هذه الآيات آيات عميقة تذكر بعض الآداب والأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره القائد والمربي لهذه الأمة والآيات دي فيها انتقال من بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى والآيات آداب العلاقات بين الأقارب والأصدقاء داخل البيوت إلى آداب بعض الآداب والاستئذان للعلاقة بين الأسرة الأكبر وهي أسرة المسلمين وسيدها والقائم عليها وهو سيد المربين صلى الله عليه وسلم فالآية انتقلت من تنظيم العلاقة بين الأقارب والأصدقاء إلى تنظيم العلاقة بين المؤمنين ورئيسهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم طيب التفسير الإجمالي للآية الآية حملت ثناء عالي جدا للمؤمنين الآية حملت ثناء عالي جدا للمؤمنين فين الثناء دوت أن الله سبحانه وتعالى جعل إن الإيمان هيظهر وهيترجم في بعض الآداب منها التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم عاوزكم تعدوا معايا كام لفظ او خلينا اقول الايه معناها ايه وبعد كده ارجع الايه ديت قيل ان مرتبطه باحداث حفر الخندق لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الامر وهذا الامر الجامع الامر اللي يهم المسلمين قاطبه جم بعض الناس كانوا كل شوية يستأذنوا ويقولوا يا رسول الله أنا عاوز أروح البيت أنا عندي مشكلة أنا عاوز أبص بصة كده على الأولاد أنا عاوز مش عارف إيه فكان كتير منهم يحبوا يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فالآية هنا جت تنقل المشهد دوت بطريقة مرعبة أول حاجة بدأت بالحصر إنما يعني حصريا هم دول المؤمنين غيرهم مش مؤمنين مين بقى هم المؤمنين إنما المؤمنون المؤمنين بقى فعلا بحق الذين آمنوا بالله ورسوله أدي كده اتنين صح في حاجة تالتة المؤمن الحق بيعمل ثلاث حاجات يؤمن بالله والرسول وإيه كمان حاجة تفريع التفريع ده لو تأملت ما هو من الإيمان بالله والرسول لأ ده محتاج يفرض فجعل ترك الذهاب حتى يستأذنوه ده ثالث الإيمان بالله والإيمان بالرسول واخدين بالكم وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه يبقى ده أول, أول مرة ذكر الإذن صح؟ وإذا كانوا معه على أمر جامع يعني لو مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر كبير يهم الأمة خلي بالكم أنتم محتاجين تفهموا كويس قوي لأن العلماء يقولون أن وارث محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء والربانيين والأمراء الذين يطبقون شرع الله لهم هذه الآداب من بملمح من ملمح ومستوى معين وأيضا وإن كان مات محمد صلى الله عليه وسلم فلم تمت رسالته ولم تمت سنته فأنت برضه محتاج إنك دايما في كل أمورك لا تغادر السنة ولا تغادر السيرة حتى تجد ما يأذن لك بالمغادرة وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى حتى يستأذنوه ما ينفعش يتحركوا لغاية ما يستأذنوا ثم تأكد الآية تقول إيه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله واخدين بالكم من ال من ال تكملة الآية دي خلاص يعني هو في الأول حصريا المؤمن حصريا اللي يقع عليه الإيمان اللي إيه اللي هيؤمن بالله والرسول ولما بيكون في أمر جامع ما بيتحركش إلا بالاستئذان وبعد كده تيجي الآية تعقب بما يزيد التوكيد والتشديد أعاد الأمر بأسلوب آخر إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فجعل الاستئذان كأنه المصدق لصحة الإيمانيين الإيمانين دول الإيمان الأولاني والإيمان الثاني صحته إيه الاستئذان وتعريض بحال المنافقين وهيجي معانا دلوقتي إذا كنت أنت على أمر جامع خطب جليل فالنبي صلى الله عليه وسلم محتاج في الوقت ده إنك تعززه محتاج في الوقت ده انك تكون موجود لان هو بيحتاج اصحاب الراي ذوي الراي محتاج الناس اللي عندها القوه اللي يظاهرون يعاونون يستضيء بارائهم معارفهم تجاربهم فانك تفارق الامر ده ده مما يشق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لك وللامه ثم قال الله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم الآيات دي يعني بتدخلك كده في مود تبقى أنت تايه مش عارف اتعلق على إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه فإذا استأذنوك لبعض شأنهم لبعض شأنهم مش لشؤونهم انت كأن الآية بتقول لك ايه يعني ما تسترجل خليك راجل كده ايه كل شوية ديت انك ايه تطلع لي في حتة انا عاوز استأذن في دي وعاوز استأذن في دي زي ام عمارة آه لما ابنها عبد الله بن زيد في احد اتعور واصيب مش قادر يكمل دراعه متألم جدا ومضروب بسيف والدم امال ينزف آه قدمه امال تنزف فوالدته كانت بتسقي ال ال المجاهدين وتداوي الجرحى فمعاها زي رباط كده فجت لابنها وراحت رابطه رجله كويس قوي وشدت عليها روح بصله تقول له ايه يا بني انهض انهض فقاوم القوم قوم يلا كمل انت مالك انت هتقعد لي ولا ايه ام عماره ديت ربنا يكرمني كده واكلمكم عنها حاجه كده حاجة مش سهلة خالص ما التفت يمنة ولا يسرة إلا وجدتها تقاتل إيه عن يميني وشمالي هي أصلا مسؤولة الجرح مسؤولة الجرحى حصل موقف وهي بتسقي الجرحى وكده ولما شاع في المسلمين إن محمد صلى الله عليه وسلم قتل في يوم أحد فهي في ناس كتير تعبت وبتاع والكلام ده كله فالنبي صلى الله عليه وسلم فهي سمعت النبي يقول من يردهم عنا وله الجنة فنسيت خالص ان هي ايه في الحتة دي ودخلت ومسكت درع وسيف وبدأت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمن الحاجات يعني وتعرف ان هي قد ايه حيية لان بعض الناس يقول لك ايه ده بقى يا عم الجرأة دي طب ما انتوا بصوا يا جماعة في ناس ما عاشتش العزة اللي معاش العزة اه ما, ما بيعرفش يشوف الناس اللي عندهم العزة اللي طول عمره في قمقم الذل الذل والانكسار الذلة والانكسار دي بتخلي الناس تشوف العزة ديت عاملة زي بالظبط كده في ناس طول عمرهم عبيد فلو أتى ليهم فرصة إن يكونوا أحرار بيهربوا يقول لك لأ أنا طول عمري عبيد أنا عبد ابن عبد ابن أمة أنتوا هي عاوزين تطلعونا من الفكرة دي مستحيل ولذلك لو أمطرت السماء عليهم حرية لارتدوا المظلات هياخد مصل... ما كده ما... يعني لازم يجيب كده شمسية تحميه عشان الحرية ما تجيش على راسه في ناس كده في ناس عاشوا الفكرة دي ناس أربعين سنة ليه أربعين سنة أظن ابن عاشور كان بيتكلم في المعنى ده أربعين سنة يتيهون في الأرض قال لك الجيل ده لازم الجيل يتغير بعد 40 سنة ولذلك الكبار دايما بيستدلوا كبار الأمة يستدلوا أما بيحصل أي انكسار في الأمة انكسار قوي بتستنى أنت بقى 40 سنة عشان الجيل كامل يتغير بكله بقى كله على بعض عن بكرة أبيه فال 40 سنة ده بيبقى حتى لو في لو في في القوم هارون وموسى ويوشع حتى لو فيهم لا لازم الجيل اللي تشرب الذل ده يتغير ليه هيتعبك جيل متعب مش واخد على لا هو خلاص بقى خد على السكون مش السكينه خد على السكون لان السكينه في الحركه شوفوا السكينه في القران جت في قصه طالوت وجالوت قصه فتح بيت المقدس حركه خلاص التابوت فيه سكينة أدي إيه والمعنى والسكينة جت فين تاني في سورة التوبة في موضعين موضع في حنين وموضع في الهجرة الاثنين حركة وجهاد وفي الفتح في الحديبية ثلاث مواضع فهي السكينة بتبتدي كده هي تيجي لك في الحركة مش في الايه مش في الهدوء انت فاكرة كل ما بعض الناس ربط ان السكينة بسجادة الصلاة ممكن تيجي من باب انك بتتحرك سبت سبت النوم وقمت بتصلي وايه وتعيش المشهد ده فخدت السكينه فشفتوا حديث أسيد بن حضير لما كان بيصلي فقال فجالت الفرس فخشيت على ولدي يحيى قال له تلك السكينة نزلت اه السكينة بتنزل امتى في الحركة مش تبقى نايم وحضرتك فاكر ان السكينة هتيجي كده لا ده اسمه سكون السكينة تيجي في الحركة ولذلك أسكن أكثر الناس أسكب الله السكينة في قلوبهم هم العاملين لدين الله ما يفهمش الكلام اللي أنا بقوله ده إلا حد ميداني مش حد مكتبي البيتوتيين مش ما يفهموش الكلام اللي أنا بقوله ده اللي بيتحرك حتى السلف قالوا كده في الحركة بركة يعني انت بتلاقي الجملة دي مكتوبة على التكاتك بس هي الجملة دي جملة سلفية بامتياز أثرية السلف كانوا بيقولوها الحركة في البركة البركة في الحركة تتحرك اه تاخد لكن الأنتخة لا أم عمارة دي آه، حاجة غريبة قوي فأنا بقول إن مش هت- مش هتفهموا أم عمارة دي إلا لما أما نكون إحنا آه، آه، نبعد عن تسليط الز- الذلة والانكسار والهوان أما نكون أمة بتفتخر أنها منتمية لهذا الدين عندها فخر عندها كده إيه عزة بتقول رضيت بالله ربا وهي تهتف بروحها لدرجة إنها بتشهد الله وتشهد الملائكة وحملة العرش وجميع الخلق على كلمة التوحيد وعلى الرسالة مش قادر جوايا حاجة لازم أعمل الإشهاد الأكبر أصبحت أشهدك أنا رب بأشهدك على اللي في جوه قلبي وأشهد حملة العرش وبأشهد الملائكة كلها وأشهد, وأشهد جميع خلقك أنك أنت الله هو جواه معنى مختلف تماما تماما فالنصيحة ليكم إن تكونوا انتم مدركين كويس قوي اللي بيتشرب المعاني دي بيبقى عصي عليه السكون السكينة للقلب والروح والعقل والسكون للجسد والسكون للجسد الجسد لا يسكن إلا في أمرين عند النوم وعند الموت هما الاتنين دول نايم ميت لكن اوعى تكون بتتحرك وروحك ساكنه عشان كده البيت مش كل بيت يصلح ان يصلح ان يقال عليه سكن السكن الحقيقي اللي فيه السكينه اما لو ما فيهوش سكينه فهو بيت بي- يبيتون فيه لكن اللي بيبات في البيت ده يبيتون لربهم اه ده بيت تاني ده ده رايح في حته تانيه ده فأم عمارة بتقول ملمح يعني في أحد بتقول آه، لولا أنهم كانوا رجال يعني بتقول بس تقول لو بس عشان مشكلتهم ان هم كانوا رجاله اه لو ما كانوش يعني عاوزك بتقول يعني كانها بتقول اه لو انا كنت راجل او اه لو هم ما كانوش رجاله كنت عملت شغل تاني يعني تحس قد ايه ان هي حتى وهي تقاتل على النبي وتقاتل في سبيل الله واضطرت للموضوع ده وان هي اصلا دي مش مهنتها هي مجرد بس ايه مستشفى ميداني كده في غزوه احد ان هي تنتقل للنقطه دي اه تنتقل بعفتها تنتقل بحيائها خلاص فهنا ناس بصوا يا جماعه انتوا بس سالوا الله سالوا الله انكم آه، يعني اتقابلوها في الجنه وهي تحكي لكم المشاهد دي تحكي لكم المشاهد دي دنتها كده لغايه حتى في اليمامه قطعت يداها يدها ولذلك اظن الذهبي على ما اذكر يعني يقول وكان اصحاب الغزوات يقولون عنها كان اذا ب- مرض الم- م- مرض رجل خلاص مسحته بيدها الشلاء ما يرد احد يعني مش راجل يعني راجل لا لما حد يعمل كده فربنا جعل لها كرامه ودي برضو معنى مهم جدا كل شيء انت بتخسره في ذات الله كل بلاء بيجي لك في ذات الله تأكد أن ها- هذا البلاء معه أمرين إن شاء الله الأمر الأول أنه سبقك إلى الجنة واخدين بالكم ال- الصحابي رضي الله عنه اللي كان بي بياكل مع عمر رضي الله عنه ف فهو شوية يعني حس إن عمر هو مش عاوز ياكل مع عمر ليه كانت إيده شلاء قطعت في سبيل الله يعني اتأذت فكان عمر بياكل هو بياكل فعمر ما ما اكلش فهو بيقول لعمر انت لا تاكل انك تعا تت- يعني بتعافي نفسك انك تاكل فعمر قال له ايه والله لا اذوق طعاما حتى اخلط يدك بهذا الطعام قال له والله ما انا واكل لغايه ما ايدك دي تحط تحط الاكل كده وايه عارف كده يمسك ايده كده ويخليها تلف كده ايه في الاكل عارف يقول يقول له ايه بقى عمر ما عمر ده فاهم يقول له إيه؟ هذه يد سبقتك إلى الجنة ده أنا باكل حاجة من لقطات الجنة واخدين بالكم ناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما أما الواحد يصاب في في حاجة كده الطبيعي بيقول إيه؟ عم واحد مثلا اتعور الطبيعي يقول إيه؟ آه صح جميل إيه كمان؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو بيقاتل في سبيل الله وهو في معركة إيه اللي حصل؟ جر... يعني صبعه جرح صلى الله عليه وسلم فظهر منه الدم فيقول إيه بقى؟ لما دميت إصبعه يقول هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت يقول له هو أنت إيه يعني؟ إيه اللي عندك يعني؟ إيه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصلت يعني. الموضوع بسيط خالص بي بي بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه بيخ بيتكلم مع بيتكلم مع جوارحه هوني على نفسك انت ابتليتي بشيء من الهلاك والقطع ما اولا انت ده ده هو جرح يعني الموضوع بسيط يعني الموضوع بسيط سبحان الملك المعاني ديت استحضارها بايه بيخليك تبقى في حتة تانية خالص فالمعمارة ديت خدت أول حاجة إن في حاجة بتسبق إلى الجنة تاني حاجة بيكتب الله سبحانه وتعالى لك أثر بهذا الأمر وتوفيق في هذا الأمر نرجع للآية الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني على الإيمان بيقول إن إنما المؤمنون المؤمنين فعلا بجد الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لو هم مع مع النبي صلى الله عليه وسلم في امر جامع او هم يعني مجتمعين على شيء ينفعهم او بيدفعوا شيء يضرهم فمجتمع اهل الراي والتجارب مع النبي صلى الله عليه وسلم وده يتاخد منه كل امر في اجتماع من المسلمين العاملين لدين الله هؤلاء المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا حتى يستأذنوه يبقى ده الأول مرة تاني مرة إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم لو هيستأذنوك يا محمد لبعض شأنهم مش إيه مش لكل شؤونهم يعني كأن الآية بتقول لك إيه استرجل استرجل خلي بعض المهام مش كل شويه اصل انا مش عارف ايه نسيت مش عارف الشوربه على ايه اصل انا عندي كذا اصل العيال عندها امتحانات اصل انا مش عارف ايه اصل انا إيه؟ هو ليه دينك دايما انت عاوز تجيله عما تكون فاضي ليه دايما تخدم دينك عما تكون فاضي وما يبقاش فيه ظروف بيتوتيه ولا ظروف عائليه ولا ظروف نفسيه ولا ظروف مش عارف ايه والكلام ده كله اه انت لو كنت في بيعه العقبه ما كنتش بايعت لا يا شيخ والله اقسم بالله زي والله كنت هبايع يا راجل هو عموما اللي راح بيعة العقبة دول يا جماعة دول بيعوا النبي على حاجات كتيرة قوي على خمس أشياء فيها الإيه فيها كل حاجة بس أنا هقول ملمح في حاجتين اتنين منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوني على الطاعة السمع والطاعة في المنشط والمكره في المنشط وانت رايق والدنيا حلوة وبتاع والمكره وانت مضغوط مش دايما الشريعة والرسالة أما بتكون أنت في المنشط تعملها طبعا الناس بقى اللي في المنشط كمان مش يعملوها ده بقى محتاج مراجعة كبيرة أوي آه والمكره لا ده هو رافع ايده بقى أنا مش فاضي أنا مش عارف إيه والكلام ده كله ليه إن شاء الله ليه دايما دينك هو يكون اللي يعني رقم واحد في الايه في الاعتذار يعني والله صدقني كلها دقايق واحنا ماشيين في ناس هتمشي بعد ثواني في ناس بعد دقايق بالكتير في ناس بعد ساعات الموضوع هينتهي وهتسيب فلوسك وهتسيب الظرف العائلي وهتسيب الظرف البيتوتي وهتسيب الظرف النفسي وهتسيب الامتحانات وهتسيب كل حاجه هتقول ايه لربنا تقول له انا كنت بسيب صلاه الفجر بس كان عندي امتحانات وكنت مضغوط ولا هتقول له انا كنت ف- عم بكون مضغوط بنزل اصلي الفجر بس ايام الامتحانات غير كده ما ما بنزلش دي ولا دي اللي هتقولها ولا هتقول له في امتحانات ما فيش امتحانات انا كنت واقف في الصلاه مشكلة ان ده اول اختبار في اللجنه اول ما يسال عنه العبد نسال الله العفو, العفو والعافيه فالمتامل يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم المنشط والمكره الثاني والنفقه في العسر واليسر في العسر واليسر في اليسر لما الدولار بيبقى بكام ب 4 جنيه طب وفي العسر عما عم يبقى الدولار ايا كان بقى رقمه يوصل ثلاث اصفار ويوصل ثلاث ارقام يوصل رقمين يوصل 60 90 ألف ايه علاقة الدولار بال... ب... باخرتي ايه علاقة ال- الدولار زاد قل قل بان انا ايه ده بالعكس كلما زاد الدولار انت زود صحيفتك خلي صحيفتك تتقل انا مالي ومال المشهد ده انا ليه انا عيني على الصحيفه مش عيني على ال- على الورقه النقديه دي كلها وسائل تروح فين مش في سكتي فالمتامل لازم يكون عنده ال- العمق دوت فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم يا ربي على جمال الآية وتعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع تحسس إن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ولا غايب وأنت بتقرأ السطر ده وإذا كانوا معه مش إذا كانوا معك فالخطاب إيه في إيه في الخطاب مش خطاب إيه مباشر صح ففي غيبة وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك شفتوا التحول ده واخدين بالكم من التحول في الخطاب ان التحول ان إن في التفات من الغيبه الى الخطاب في يستاذنونك ده تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انتبه انت بتستاذن ده حاجه كبيره قوي وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الخيار يديله الخيار ايه هو الخيار يديله الاختيار براحتك تأذن للي انت عاوزه وما تأذنش للي انت عاوزه يعني تخيل كده الآية بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو واحد جه وقال لك أنا مراتي بتولد وأمال تتألم يا رسول الله فأنا هسيب الخندق وأروح اه أنت يا محمد معك الايه الاختيار عاوز تأذن تأذن مش عاوز تأذن ما تأذنش طيب شوف بقى الآية بتقول ايه فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم انتوا عارفين واستغفر لهم دي بتعمل ايه كأن الآية بتحرض المؤمنين إن الأولى ما تروحش تستأذن في الوقت اللي زي ده ما تروحش تقول له أنا عندي ظروف الأولى إنك ما تعملش الحركة دي ولو هو أذن لك كأنك ارتكبت مخالفة تحتاج أن يستغفر لك رسول الله عشان يجبر يجبر الكسر اللي أنت وقعت فيه ده ليه؟ ليه يستغفر لهم وليه تبقى عندك العمق ده لان هو برضه ساب بيوته ساب بيت عائشه وجه وهي عائشه ديت مش محتاجه برضه حد يبقى معاها ولا ايه فانت تتعلم المعنى ده فاستغفر دي كانها بتقول لك غالب امرك خلي كده عندك الامر بتاعك ده اغلبه وما تنصرفش وعدم الانصراف هو الاولى يا عبد الله وان الاستئذان والذهاب في نوع من التقصير او القصور لدرجه ان هو يقتدي يقتضي هذا الامر استغفار رسول الله للمعتزلين وده ي- كانه بي بي بي بيهيج قلب المؤمن ان لا يستاذن ما ت- ما تعملش الحركه دي الاولى ما تعملهاش شوفوا الدين بيخليك ت- تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل عامل ازاي تعامل مختلف تماما عشان كده عم يقول لك خلي بالك الموضوع الموضوع ممكن يودي لفتنه ده انت ممكن تفتن في دينك بسبب الحاجه البسيطه دي فمن صفات أهل الإيمان الصادق لو هم مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر كالجهاد والجمعة أو أي شأن من شؤون المسلمين ما ينفعش يخرج دون إذن النبي والعلماء بيقولوا إيه بقى من قام مقام النبي من ولاة الأمور أو العلماء الربانيين فلا أيضا ينبغي إنك إيه كل شوية تترك مكانك دون استئذان الناس اللي اتربت على ايه left group دي الناس ديت عندها عندها كلكعه كتير كبيره محتاج ما في في حاجات كتير انت ما ينفعش قدامك تتكلم فيها انت استشعر كده ان انت ضيفتني وضغطت عليا واللي احنا نيجي نزورك ومعانا مجموعه من الناس المستمعين دول ورحنا وجينا لك يا عم خمسه سته قعدنا معاك ست ساعات في البيت بعد ثلاث ساعات طلعت لنا ايه كوبايه شاي انت شايف ان احنا ننكر عليك في امر الضيافه انت شايف ان احنا ننكر عليك في امر الضيافه نعم نعم جدا نعم نعم لا اللي زي ده لا تنكر عليه ادب الضيافه ليه لان هو وصل مرحله من الانحطاط والتدني اللي زي ده اصل معاني اللي انت تتعلق في موضوع الكرم وكده لا ده لازم يبقى ايه هو في مستوى معين عشان يلقط لا هو وصل مرحله من تحت من النزول لا ده محتاج شغل تاني فاللقطات بتاعت التعامل مع انا طالعه انا سايب الشغل وماشي انا اللي بيتعامل مع الرساله والدعوه والعمل لدين الله ان هو كانه يعني نازل يشتري بيشتري حاجه ممكن يرجع ويقول مش مشتري النفسية دي هو لا ما ينفعش تنكر عليه الحاجات ديت ليه هو وصل مرحلة من الغفلة مرحلة عميقة محتاج انك تشتغل عليه بقى حاجات تانية خالص لسه بقى ابدأ تاني بقى من الأول التأسيس تبدأ من مرحلة التأسيس زي اللي بيتكلم مع أهل الفضل بطريقة الندية وطريقة الهجوم على طول الخط حتى لو أهل الفضل دول هم اللي أخطأوا يعني من باب التنزل يعني زي اللي بيتكلم مع والدته بطريقه النديه وطريقه الهجوم ماشي الادب ده اللي انت بتعمله ده ينبغي يكون مع العاملين لدين الله مثله واشد بل بل اعلى واولى لكن تلاقي النهارده ده طبعا مش مساله انك تسلم دماغك وقلبك لا خليك مؤدب خليك مؤدب لما الشيخ او العالم او الداعي بيكلمك في حاجه يقول لك ليه عملت كذا او ليه ما عملتش كذا وبتاع الكلام ده كله بلاش الطريقه بتاعه الطريقه الايه اللي بتنم عن هذا الشخص منطلق من نديه وسلوك هجومي على طول الخط صدقني حتى لو الطرف الاولاني اللي بيكلمك ما انتبهش وهو مش واخد باله من اللي انت بتعمله هناك رب يغار على دينه وبصوا دي دي حاجات بقى دي انت فواتيره هتتحاسب عليها ماشي حد بيقول لي طب وليه ما ننكرش هو حد فاهم ان انا بقول ما ننكرش على ال على على ال على, ال على الناس لا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا ينكروا ينكروا عليهم بس في واحد بينكر زي بالظبط كده انت والدتك لما بتغلط انت بتنكر عليها اه بس بتنكر ايه وانت شايفها كده ان هي واحده زميلتك يعني واحد واحده زميلتك قاعده معاكي في الجامعه بتتكلمي معاها كده بالطريقه دي ولا بتتكلمي ب ب ب يعني بتتصدقي وتستخيري وتسالي الله ان يلهمك الصواب وداخله تقولي حضرتك يا امي ولما عملتي بعد اذن حضرتك ربما حضرتك فهمتي كذا ربما ربما ربما ربما اه انكرت اه بس مش معنى اللي انت تنكر اصل في بعض الناس عنده ال ال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده يساوي قله الادب يساوي الانطلاق من النديه لا انت لازم تسال الله سبحانه وتعالى يا جماعه والله الادب الادب في التعامل مع الدعاء والدعاء والكلام ده كله ده مش نابع انك مؤدب ولا مش مؤدب بس لا ده نابع من حاجتين رقم واحد هل أنت تقدر نعمة الله عليك ولا لا اتنين هل أنت تجل هذا الدين ومقدار الإجلال في قلبك قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم جعل من إجلال الله من إجلال الله إنك تجل ربنا إنك بتجل أهل القرآن أنت أنت مدرك الربط ده النبي صلى الله عليه وسلم ربط لك دي بدي ليه؟ فعشان كده الداعي طبعا أنا الكلام بتاعي يتفهم في السياق الصح أنا لا بتكلم على أنا كمحمد أخطأت عادي تنكر عليا جدا من هنا للصبح بل لا خير فيكم إن لم تفعلوا احنا مش بنتكلم في كده احنا بنتكلم ايه وانا اصلا ما بحطش نفسي في المقام اللي انا بقول ان انا ليا مقام الموضوع ايه يعني ليس هذا لكن انا ليا مقام من ناحيه لو انا بديك في الجانب الرسالي اه انا ليا مقام واخده من ايه من الحته اللي ربنا سبحانه وتعالى كساني الله بها لكن مش كشخصي انا في الاخر خالص كشخص انما انا رجل من الناس واقل من ذلك بكثير لكن مهم جدا ان حضرتك تكون مدرك عم يجي واحد يكلمك ويقول لك انتبه تتكلم مع الناس دي نحن أمة للأسف الشديد لا نحسن أن نتعامل مع كبارنا الغرب بيبقى عنده صعلوق خلاص بيدنوا يدهنوا ويصدروا بطريقة معينة ان هو ده حاجة كل احنا بنبقى عندنا الكبار مجرد ابتلي بخطأ او وقع في دخن خلاص يدفن حي وده على فكرة سلوك نفسي وفقد لآداب نفسية مع الآداب الشرعية ده مش مشكلة بس إن إحنا من وحجة إيه الأمر فإنها منكر يعني أنت عاوز تنكر على الشيخ عشان هو أخطأ إيه علاقة إنك بتهدم جبل في الأمة سادة صغور وربنا سبحانه وتعالى ما خلاص أخطأ العمق ده مش هيفهمه إلا حد بيقدر الدين وبيقدر أهل الديانة إنك تجلز الشيب المسلم ده معناه إن رجل شاب في الإسلام يعني ده إنه ثابت في الإسلام حتى شاب ده يخليك كده تستحضر جلال الله في قلبك وأنت بتتعامل معاه واخدين بالكم العمق ده هتفهموه لما تدرك كويس قوي كيف ان الكبار كانوا يتعاملون تعاملوا ازاي شوف عمر وهو بينكر على ابي بكر الصديق بينكر عليه اه انكار اه عشان يبقى خير امه بس يا جماعه انكار الكبير انكار انسان لكن في ناس تقرا لها وهي بترد عليك لا ده واحد بيرد على حد في في محطه سكه حديد هو شاف واحد زميله كده كانه خد الكرسي بتاعه فبيتعامل معاه كده تعامل يا ابني انا خايف عليك مش خايف عليك عشان انت يعني في اتكلمت في شأن سين او صاد انا خايف عليك ان الحاجات ديت ليها فواتير وهتتحاسب عليها حتى لو الافاضل دول كلهم مسامحينك ولا في دماغهم ولا اصلا واقعين وده اللي انا بشوفه في الدعاء الكبار الراسيين الثابتين الربانيين ولا بيشغلهم الكلام ده بس احنا لازم ننشغل احنا بانفسنا في الحته دي عشان دي فاتوره وهتتحاسب عليها ليه لان الرب جل وعلا لا يجعلك من خاصة الكبار وأنت هكذا وابن عباس ابن أبي موسى الأشعري كان عنده قدر من الخشونة في الكلام صرفه الله عن علم ابن عباس شوف ابن عباس ده ابن عباس حبر الأمة ابن عم رسول الله ومع ذلك كان إما يدخل عليه آه هذا الصحابي هذا التابعي كان يعمل ايه معاه كان يسكت ليه؟ لأنه كان كثير المماراة واللي والخشونة في الكلام. هو أدرك لما مات ابن عباس. قال حرمت علما كثيرا من ابن عباس بكثرة مماراتي له. مجاهد بقى خد علم ابن عباس كله لدرجة شوفوا لدرجة إن قرأ عليه الوحي آية آية. يقول ما من آية إلا أوقفه عندها وأسأله عليها وأخذ منها كل علم آية آية عمل الكلام ده كم مرة قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات وفي رواية ثلاثين مرة طب خدت الكلام ده منين قال ما, استخد ما استخرجت منه إلا بالرفق الرفق خد منه بالرفق واخدين بالكم ومع ذلك بقول لك ما تسمحش ان في حد يهينك ولا في حد يذلك ولا في حد يكسرك ولا في حد كده اصلا المعلم اللي بيعمل كده ده معلم مش سوي فسيبك منه يعني لكن انا بقول لك لو لقيت حد رسالي حد رباني حافظ عليه عشان والله لو صرف عنك صدقني هتدفع فاتورة طول عمرك عشان تج- تدور على حد زيه ومش هتلاقيه ليه؟ لأن دي بتبقى نعمة أحسنوا جوار هذه النعمة فإن ذهبت النعمة ربما لا تعود وإن عادت لا تعود كما كانت فيقول ال- ال- آه، آه، هنا الآية تقول ف- فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله والله كان أحد مشايخي يقول لي أنا وأنا بدي الدرس لو في حد استأذن عشان يسيب المجلس كنت بخاف إن ده يكون من الأمر الجامع فكنت بأذن له وأستغفر له بيني وبين نفسي ده حس ده حس الداعي يا جماعة ده حس الناس اللي فاهمه ما بيستعملش الآية ليه بيستعمل الآية للناس لو في واحد بقى مش سوي يجي واحد يستأذن يقول له ايه ما ينفعش تستأذن ليه يقول له اصل انت كده هتبقى ومش عارف ايه وشوف الآية بتقول ايه لا لا الناس ديت يا جماعة مش هم دول العل- ال- ال- الربانيين الرباني يبقى قلقان عليك مش قاعد يحو- يخليك انت تبقى ايه يعني تعظمه وتحطه في مكان لا لا دايما مشغول بيك مش مشغول بنفسه الآية بتقول لنا قد إيه إن الدين ده دين دين نظام دين التزام مش دين فوضى مش كل واحد يعمل اللي هو عاوزه لأن إحنا النهاردة الحتة ديت م، آه، شوفوا سبحان الله شكى البعض للنبي صلى الله عليه وسلم الفاقة والكلام ده فقال لهم لعلكم تتفرقون على الطعام أنتوا ب- أنتوا أنتوا بتاكلوا بتاكلوا إزاي؟ قالوا له آه فعلا آه فقالوا إن نأكل ولا نشبع قال لعلكم تأكلون متفرقين قالوا نعم قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه يا سلام على الآية- على الكلام ده يبارك لكم فيه اجتمعوا على طعامكم طب ده شيء محسوس نجتمع على الدعوة نجتمع على الطاعة نجتمع على آه، استعدادنا لرمضان نجتمع على المسجد اللي احنا هنصلي فيه نجتمع على التراويح نجتمع على حاجات بقى الآخرة بقى نجت- اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك يبارك لكم فيه طيب ده ده أكل اه عشان كده مهم جدا في البيوت يتدربوا على المعنى ده خلي فيه وجبة انكم تاكلوا مع بعض يبارك لكم دوروا على الحاجات اللي بت- ب- بتستجلب البركة في البيت مش ده الوقت بياكل لوحده وده بياكل لوحده وده بياكل لوحده واصل ده عنده كذا وده عنده كذا ماشي ده ممكن يكون مثلا في الغدا ده هيجي متاخر وده هيجي بدري ومش عارف ايه والوالد هيجي متاخر من العياده مفيش مشكله يا سيدي بس ولو في وجبه نقعد ولو حتى شاي وبسكوت ناكل مع بعض فاذن لمن شئت منهم الأول الآية جعلت إن علامات الإيمان إنهم مع إمكانهم الخروج دون أن تراهم ولا تشعر بهم عشان أنت بشر لا تعلم الغيب مع ذلك لا يروحوا يستأذنوك فأذن لمن شئت منهم جعل المشيئة للنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقدر المصلحة واستغفر لهم الله في الخروج ليه؟ لأن قد يكون الحاجة اللي أنت خارج ليها مش واجبة أوي يعني لكن طالما انه استأذن وأذنت ليه استغفر لي يا محمد اطلب من الله لي المغفرة ليه؟ لأن قد يكون وقع في نقص بسبب خروجه لأن أول حاجة هو خرج من عندك يا محمد تاني حاجة هو ترك الإسلام مجتمع في شيء وسبحان الله يا جماعة دايما الاستغفار للمؤمنين من أعمال الأنبياء والأولياء وتتبعوها في القرآن كده هديكم أنا ملمح وانتوا بكملوا بعدين يعني فاعف عنهم واستغفر لهم رب اغفر لي ولوالدي ده مين نوح سيدنا نوح ده جميل قوي لدرجة بيدعي لأي حد في الدعوة حتى ولو حد دخل بيته ولمن دخل بيتي يعني بيدعي لأي حد جه زارني وده ملمح كرم وملمح إن لدرجة إن سيدنا نوح استعمل كل حاجة فين؟ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على خلي بالكم ده ولمن دخل بيتي افتح قوسين بيته ده اللي كان فيه زوجته مش مساعداه وابنه مش مساعده معنى كده كأنه كأنه والله أعلم كان بيخدمهم بنفسه ويهتم بيهم ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمن هل تع- تعتبر اللي ده اللي دخل بيت سيدنا نوح ده واحد او اتنين فهو بيدعي لواحد او اتنين ولا الاصل واضح ان البيت كان شغال البيت كان شغال خلاص وتحس بقى ان هو قد ايه عاطفته ع- غالبه عليه وان هو انسان عاطفي تكمله الح- الدعاء تعرف على قد ايه ان هو مت- متزن جدا قول يا حزم يا جماعه من الاوائل على البشريه ولا تزد الظالمين الا تبارا برضه واضح جدا للبراء من الظلم سيدنا ابراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب شوفوا سيدنا ابراهيم مشغول سيدنا ابراهيم دعي لك سيدنا ابراهيم بيدعي لك بيدعي لك لما يجي يوم الحساب بتلاقي كده ان في حاجه انت بتعدي ليه اصل ابراهيم كان دعا و- وده من ضمن الادعيه اللي احنا بنرجوها كتير قوي ليه لان سيدنا ابراهيم ادعيته دائما مباركه والله استجاب لها ما من دعاء الا استجاب الا دعاء واحد فيما يتعلق ب بابيه لكن سبحان الملك الدعاء ده بقى حبوه بقى ليه لان هو دعا ليك دعاء مهم قوي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب انت بتقول لي شيخ ادعي لي يا شيخ طيب سيدنا ابراهيم دعي لك فالدعاء للمؤمنين بالمغفره هو من اخلاق الانبياء من اخلاق الانبياء ولذلك ان آه، جعل الله دي علامه المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وده ملمح مهم قوي انك دايما تدعي للي سبقك ليه كان اللي سبقك كان سبب في كان سبب في مجيئك لان هو لو سبقك وما كانش ثابت على الاسلام ربما انت ما كنتش جيت ثابت على الاسلام ربما انت جيت لما لقيت الناس منتقبه في الجامعه وم- ومحجبه في الحي فانت اتحجبتي ما انت والا كنت ممكن تمشي بشعرك واخدين بالكم الست الغلبانه اللي بتبيع الخضار دي وهي لابسه الح- ال- الاشارب دي ربما هي تكون ممن سبقوك بالايمان الاخت اللي بدات تحفظ قران سبقتك بالق... هي... هي ليها تاثير ما بدون انت ما تشعر سواء تاثير مباشر او غير مباشر تيتا واللي كانت انت اول ما اتولدت كده وشفتيها ماسكه المصحف الكبير وكل شويه بدنها تقلب فيه وتقرا تيتا ديت سبقتك بالايمان فالشعور النفسي ده طب ما بالك بقى اللي سبقك بالايمان وباذل لدين الله سبحانه وتعالى بيبذل لدين الله ده محتاج انت محتاج انك تقعد كده وتقول يا رب اغفر لنا ولاخواننا اخويا اخويا من يعني اعمق الروابط الذين سبقونا واعترف ان هو سبقك يا اخي اعترف سبقونا بالايمان سبحان الله ثم تقول الايه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ما عشان الاجتماع ده هيجي ازاي هو هيدعوك يناديك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم يعني إيه بقى لا تجعلوا دعاء الرسول ايه الايه دي معناها ايه الايه دي لها كذا معنى المعنى الاولاني هو طبعا الخطاب هنا موجه للمؤمنين ووقع الالتفات فيه من الغيبه الى المخاطبه عشان يحسهم ان هم ياخدوا الكلام ده بنشاط انتبهوا لا تجعلوا دعاء الرسول يعني ايه بقى دعاء الرسول هنا اما ان الرسول هنا مدعو فلا تجعلوا الرسول اذا دعوتموه يعني بتنادوا عليه فكانه زي ما بتنادي بينادي بعضكم على بعض واخدين بالكم يعني وانت بتنادي على النبي من التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم ما تتعاملش معاه زي ما بتتعامل مع غيره ما تقولش يا محمد لا لا لا لا انت انت, انت ايه انت, انت, انت مش عارف انت بتتكلم مين عشان كده ما تقولش النبي النبي قال اسمه النبي صلى الله عليه وسلم تعود ولادك كده عما تقول النبي يقولوا صلى الله عليه وسلم البيت اللي ت- اللي لما تيجي تقول للاولاد كده النبي وتسكت تلاقيه هو بيصلي تعرف ان وراه ام وراه اب واخدين بالكم اه دي ناس كده لا مركزه فان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تجعلوا دعاء الرسول يعني وانت بتنادي ما تقولش يا محمد ما تصرحش باسمه كده ما تقولش يا عبد الله يا ابن عبد المطلب ما ترفعش صوتك وانت معاه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي تعلي صوتك لا فلازم يكون في ادب حتى والادب ده يبان في طريقه الكلام عنه والنداء ليه وده ملمح يدل اللي بيركز فيه هيكون مركز في حتة تانية خالص عشان كده يا جماعة سيبقى لا يوجد أبدا واحد هيخدم دين ربنا وهيطلب علم والأدب عنده ضعيف الأدب مش الإتيكيت والذوقيات لا لا لا بص يا جماعة الأدب بيبان في الأزمات ماشي خدوها دي قاعدة كده صدق أصلا معلش أنا كنت مضغوط فاتنرفزت فأنت محتاج تبقى مؤدب بس ليه؟ لأن البرتقالة عم بنعصرها بتنزل العصير، أنت عم بتتعصر أه بتطلع السلوك بتاعك ده، السلوك الهجومي ده هو ده اللي بيطلع منك، فأنت لازم تهذب الكلام ده، وأول درجة في التغيير إنك تعلن وتسمع من حولك إن الباب ده أنت محتاج تتغير فيه. لكن ممكن يكون في قيود من حرير خفية من الكبر منعك إنك تعترف. دي بت... هتدمرك عشان كده اشتغل على الباب ده كويس قوي صنفره هتلاقي نفسك ممكن يكون ده الخيط اللي منعك وحاجبك ولو اتشال واعترفت بيه يكون بابا الى الدخول على طول على الله سبحانه وتعالى يمكن في حاجات كتير جدا انت محروم بسببها بسبب الحته دي نرجع نقول هنا الايه بتقول لك ان الاداب دي بتدل على ايه على حاجه بعدها على حاجه وراها فلما تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتنادي عليه تنادي عليه كده طب ده المعنى الاولاني طب المعنى الثاني لان العلماء اختلفوا في الدعاء ده قال لك البعض قال لك ان ده مصدر مضاف للمفعول يعني لا تجعلوا دعاءكم الرسول اي ندائكم مخاطبتكم الرسول والبعض قال لك لا ده ده إضافة المصدر لفاعله يعني لا تجعلوا دعاء الرسول يعني أنه هنا محمد هو صلى الله عليه وسلم الداعي هو اللي بيدعوكم فلا تجعل نداء النبي لك كنداء غيرك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا محمد يا فلان يا مؤمن يا معشر المسلمين ما تتعاملش معاها زي ما كان الشيخ بينادي بيقول لك يا معشر المسلمين لا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته ليكم ونداؤه ليكم مختلف يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني إذا دعاكم لو نداك لما يحييك فهو كلامه ليك حياة فما ينفعش ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي بن كعب بيصلي نافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه فما جاش فالنبي بيقول له ما لك حين دعوتك لم تحضر قال له أنا كنت في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له معنى تاني قال له خلي بالك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم واخدين بالكم ولذلك بعض العلماء استنبط من حديث جريج العابد ان الوالده لو نادتك وانت بتصلي النافله تقطعها شوف ما يفهمش الكلام ده بقى يا جماعه اللي عنده الدين ده عالي قوي واخدين بالكم فالمقصود ان نداء النبي ليس كنداء بقيه الناس حتى مين الناس حتى لو ابو بكر اللي بينادي عليك لا يا جماعه ما حدش هيفهم ده الا اللي عنده فعلا مكانه النبي مختلفه مش مكانه اللي هو صلى الله عليه وسلم وتعيط عما تسمع لا انت من كل ذره فيك بتنبض بحبه وكل كيانك متفاعل مع توقيره وتعظيمه تتعامل معاه مختلف تماما والبعض قال لك لا ده هنا لا تجعلوا دعاء أي دعوة النبي عليكم احذروا أنه يتسخط عليكم فيدعو عليكم فلا تعتقدوا أن دعاء محمد عليك زي دعاء غيرك لا ده دعاء خطير وهيجي وهيدمرك واخدين بالكم من الملمح ده إذا الآية دي لا تجعلوا دعاء الرسول العلماء قالوا فيها ثلاثة أقوال القول الأولاني لا تجعلوا نداءك أنت وأنت بتخاطب محمد بتخاطب غيره أو الملمح الثاني لا تجعل نداء النبي ودعوة النبي وهو ينادي عليك كغيره أو انتبه إن لا تجعل دعوة النبي على حد كدعوة أي حد لا ده دي تدمرك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا على إنسان خلاص نسأل الله العفو والعافية الآية بقى بتقول لنا إيه هنا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآية دي قال لنا لا تج... قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يا الله هنا قد دي للتوك- للتأكيد حذرت الآية المنافقين اللي بيتسللوا لواذا لواذا يعني لاذا فلان بفلان يعني احتمى به طب لواذا ديت يعني إيه؟ كانوا بي يعني ممكن حد يلاغي النبي ويلاغي ايه بتاع والتاني يخرج من وراه واخدين بالكم بيساعدوا بعض ان هم يخرجوا ويتسللوا لوازا يعني قليلا قليلا في خفاء بيخرجوا من اجتماع المسلمين في خفيه كده محدش واخد باله الشيخ ما خدش باله آه مش عارف مين ما خدش باله كله مال يتسحب يتسحب يتسحب فالرب جل وعلا بين الآيات بتنقلك نقلة تانية هو أنت مشغول لسه مع الخلق وناسي الحق قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أو أنت لغاية دلوقتي عينك على الناس ولا عينك على على الوحي وعينك على مستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى فقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ف شبه تستر بعضهم عن اتفاق وتآمر عن الانصراف دول قاعدين مع بعض بيرتبوها يلوذ بعضهم ببعض لأن اللي ستر الخارج عن المجلس كأنه لاذ به واخدين بالكم فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر خلي بالك انتبه فليحذر الذين يخالفون عن أمره العلماء بيقولوا أن الحرف ده حرف رجاء وحرف رحمنا الله به يخالفون أمره أنك ممكن تخالف السنة ممكن تخالف السنة وما تاخدش بالك أو غفلة أو معصية قال لك لا ده الآية يخالفون عن أمره فيها م- تضمين يعني إيه تضمين؟ يعني في معنى آخر يخالفون مش مجرد المخالفة لا دي مخالفة فيها صد عن سبيل الله يخالفون ويصدون عن أمره اللي اللي اللي اللي, ده- اللي بيذهب يعني مثلا أنا مثلا أنا عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى أنا بقى لذنب ما خالفت الأمر ده ربنا يتوب عليا ويعني وكده الخطر فين؟ إنك بتصد الناس عن اللحية فيجي مثلا ابن عمك ولا اخوك وكده تبدا ت- تقول له لا ما تعملش اه هنا تبدا تاخد بالك بقى واخدين بالكم هنا تقع في مشكله فليحذر الذين عشان كده ابو بكر الصديق كان بيخاف من الايه يقول ايه انا لو انا بخاف ان انا اخالف امر محمد في في في حاجه واحده ليه يقول اخشى ان يزيغ قلبي ويقرا الايات دي فليحذر الذين يخالفون فليحذر الذين يخالفون عن امره يستبدلون ان اللحية سنة مش فرض أصلا بقى كل واحد بقى ما يخش قبره هيعرف فأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتنة في الدنيا لأن فتنة ليها معاني كبيرة قوي خلاص الفتنة ديت هنا والعياذ بالله ممكن يحصل ردة ممكن يحصل ضلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فرب جل وعلا ممكن يزيد القلب ده مرض يزيد القلب ده بعد يزيد القلب ده حجب يخليه يكره حاجات كتير قوي خلاص يا يحصل انتكاسات بقى يحصل انتكاسات ربنا يسترنا وإياكم أو يصيبهم يصيبهم عذاب أليم تيجي بقى الآية البلسم تاني اللي تختم بمعنى يخليك تفوق وتمسك آيات النور كلها ألا ألا إن لله يا سلام ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه يا سلام على الآية ربنا ليه ما في السماوات والأرض هو الذي يملك وهو الذي يحكم ألا له الخلق وله الأمر هو اللي يقول إيه الحاجات اللي تجيب النور والأوامر اللي تعملوها والقواعد تلبس إزاي وغير القواعد يلبسوا إزاي الطفل الذي يبلغ لم يبلغ يستأذن إزاي طب واللي بلغ يستأذن إزاي طيب والعقوبة دي نعمل فيها إيه ونتعامل هنا إزاي طب لو في واحد عمل الذنب وأنا شفته يكفي ان انا اتكلم لا ما ينفعش تتكلم إيه؟ الحق فالايه ال- بتختم لك تاني الا ان لله اوعى تنسى اللي اتقال في سوره النور انت اللي قال لك الكلام ده من له ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ده تأكيد إن ربنا يعلم اللي أنت عليه من الموافقة أو المخالفة أنت خارج من الصورة ديت وأنت إيه أخبارك قد يعلم عليه قد يعلم ما أنتم عليه من نور أو ظلمة النور اللي جوه قلبك قد إيه فتمام علمه وكمال علمه بكل شيء يوجب الانقياد والطاعة لما تعرف كده إن ربنا يعلم وله كل هذا الأمر فتعلم أن ملك ربنا عم كل شيء وشمل كل شيء هتبدأ تعظم الشرائع اللي في الصورة دي لما تعلم أنكم سترجعون إلى الله هيحاسبكم على أعمالكم فده يحضك على الاهتمام بالأوامر والشرائع بالذات اللي جت في الصورة دي والله بكل شيء ويوم يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا تخيلي إن حضرتك هتتسئلي وهينبئك رب العالمين والنبأ ده الأمر الجلل واخدين بالكم الهدهد لما شاف اللي شافه قال بنبأ جاي خلاص جاي من سبق بنبأ فجاي بالنبأ مش بخبر حاجة كبيرة فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم عليم سبحانه وتعالى بكل شيء عالم بأحوال عباده وبمن قامت عليه الحجة ومين اللي فهم الأمر ومين اللي فهم النهي هو عالم بما سيقول إليه هذا الكلام وعالم بما أن المجتمع ناقصه إيه وإمتى عشان ينور عالم سبحانه بما سيقولون إليه وهيحاسبهم جميعا كل ده بيان ينبغي على الإنسان تجاه الصورة ديت اللي بدأت صورة أنزلناها وفرضناها فجعل كل ما فيها من شرائع دل على العفاف والنور والاستئذان والتنبيه على الفواحش ما يجعل الإنسان يعظم جدا جدا جدا الصورة دي ويخليها في جوه قلبه لها ملمح آخر خالص واخدين بالكم وان اشعرك بهيبه القائد ووقاره تمهينا تمهيدا لطاعته والتزام باوامره لان لو هان عليك الامر هيهون عليه امره هيهون عليك العمل لدين الله سبحانه وتعالى هو ده مجتمع النور ده القائد في مجتمع النور لابد ان يهاب فتلاقي بقى الايات دي كلها وكل المعاني اللي احنا ذكرناها وكل اللقطات اللي احنا اتكلمنا فيها ديت شوفوا يا جماعه كل هذه الصوره نزلت ليه بقى والكلام كله ده والارشاد ده عارفين ليه؟ عشان بعض الافراد تكلم في عرض عفيفه مجرد بس شوفوا كل اللي احنا سمعناه في اللقاءات دي عشان بس مجموعه اتكلموا في عرض امراه فتشوف بقى الملامح الكبيرة قوي مكانتك مكانة العرض فين مكانة العفة فين الحاجة التانية مكانة عائشة رضي الله عنها الحاجة التالتة انك تعرفوا ان ايران والشيعة لن تكون لهم قائمة في الارض ليه؟ إذا كان مجموعة من الأفراد قالوا كلمة في عائشة إيه حصل لهم كل ده فما بالك بقى مجتمع تلوك ألسنتهم ليل نهار هذه المؤمنة الغافلة الحصان الرزان عشان كده أي إحسان ظن في هؤلاء ده إنسان ليس لم يخرج بعد بحرف نور من سورة النور واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا إنك تخرج بيه من سورة الايه من سورة النور ما تنساهوش لعل يجعل قلبك دائما يحبها فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويرشدنا وإياكم لما يحب ويرضى ومن خرج من النور بآيات النور حقيقة وفق في الفرقان وصار من أهل الفرقان, الفرقان اللي نهايتها عباد الرحمة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كان من خير فيما قلت فمن الله وحده وتوفيق منه وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم ويمن علي وعليكم بالنور التام يوم القيامة ويبيض وجوهنا وأسأل الله أن يرزقني العمل بكلامه والفهم عنه سبحانه وتعالى وأن يجعل هذه الآيات ترجمة لسلوكنا وتترجم أفعالنا أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم